احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. واقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم ثبت بها اقوالنا يوم القيامة. اللهم ثبت بها اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين اغفرنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين اللهم فرج كرب كل مكروه اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض اشرح صدر كل انسان ذي قدر ضيق اللهم اشرح صدورنا واغفر امورنا اغفر ذنوبنا وفقنا لما تحب وترضى اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها ابدا امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد نبدا بمشيئه الله عز وجل مستعينين به سبحانه على شرح احاديث صحيح البخاري. صحيح البخاري حضراتكم عارفين ان هو فيه 7000 275 حديث لما هنحدث منها ان شاء الله المكرر يعني الحديث هو بس بروايه ثانيه او بصيغه اخرى او زاد كلمه او نص كلمه تلاقيهم 4000 حديث يعني الاحاديث اللي هنقوم على شرحها ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله 4000 حديث 4000 حديث دول يشملوا امر الدين كله بفضل الله الأربعة آلاف حديث يتحدثوا في أمر الدين كله من بداية النية إلى الوحي إلى طريق الصلاة إلى العبادات إلى المعاملات خلي بالك إلى جوانب الحياة كلها فيما تتحدث عنه السنة المطهرة. طبعا النهارده مقدمة عشان أدخل على كتاب خطير زي كتاب صحيح البخاري من خلال ابن حجر الله يرضى عليه العسقلاني اللي شرح الاحاديث بتاع البخاري في كتابه فتح الباري آه ابن حجر نكت يشرح احاديث صحيح البخاري كم شهر كم سنة 25 سنة يعني عكس 25 عاما عشان يشرح احاديث صحيح البخاري يبقى المجهود اللي عمله ابن حجر مجهود خرافي لان البخاري نفسه جمع احاديثه هذه في كم سنه؟ في 16 سنه جمع كم حديث؟ وقال انه جمع 400 الف حديث وقعد يلحق فيها ويضبط فيها ويدور على الاساليب ويدور على الروايه اللي بيروها ها ويصل بها الى درجة الصحة والدقة فمكث بهذا ستة عشر عاما فوصل بالاحاديث ل 7275 واحد يقول لك الله بس هم دول الاحاديث الرسول كلهم صلى الله عليه وسلم طبعا اتفق علماء الامة ان اصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري والامة كلها تلقت هذا الكتاب بالقبول كل الأمة قبلت هذا الكتاب طب واحد ده يطلع حلقوت او صايع او ضايع ها ويكون قرا كتاب ولا حاجه يقول لك حديث البخاري دي ايش ضمني انها مظبوطه؟ ايش ضمني انت انك بني ادم الاول؟ ده ده يعني اولا اولا يعني ايش ضمني الصدق الاول انك بشر ثم اثبت لي انك مسلم وبعد ما تثبت لي يبقى ساعتها نبتدي ايه؟ نتفاهم اثبت لي بعد كده انك عالم ومش عالم عام لا عالم بالحديث وعشان اللي ينقد شيء لازم يكون متخصص فيه يعني حتى لما اطلع عيب في المبنى لازم ابقى ايه؟ مهندس اطلع عيب في رشيد في الطبيب لازم اكون ايه؟ طبيب صح لا لما اطلع عيب في ال- في ال- في الحساب الختامي بتاع الشركه يبقى لازم اكون ايه؟ محاسب لما اطلع عيب في حكم القاضي لازم ابقى ايه؟ فقيه في القانون صح ولا لا؟ لما اطلع عيب في حديث رسول الله او فيما روي عن حديث يعني من الحديث يعني بلاش العيب في الحديث يعني يقول الحديث ده مش مظبوط لازم تكون ايه؟ عالم بالحديث علم الحديث ده علم انا مش هشرحه لكم لان احنا مش قاعدين في مجلس آه، يعني اكاديمي او علمي او مش قاعدين في معهد الدعاء او في الازهر بندرس لعلماء وانتم طبعا اهل علم ربنا يبارك فيكم لكن قال اهل العلم ان افضل الناس عند الله افضل حد عند الله من يترك نفسه لك لتزرع فيها خيرا افضل الناس عند الله اللي يسيب لك نفسه عشان تزرع فيها ايه؟ خير وان اسوا العباد عند الله من يترك لك نفسه لتزرع فيها شرا يعني لما واحد يقعد يعلم واحد الطاوله ده اسوا العباد عند الله لان كل ناس يعلمه الايه؟ الشر ولما انت تيجي المسجد عشان تترك في نفسك عشان تزرع في الخير يبقى انت اهل الخير مش انا اللهم اجعلنا واياك من اهل الخير فطبعا مش هتطرق لعلم الحديث ولكن اتكلم في المقدمه عن الامام البخاري سوف اتحدث باذن الله عن ابن حجر سوف اتحدث عن مكانه السنه في التشريع يعني الاحاديث ايه مقامها في التشريع عند المسلمين وسوف اتكلم باذن الله عن حكم منكر السنه يقول لك لا لا لا لا انا عندي القران وبس في جماعه مصر منحرفه اسمها جماعه القرانيين موجوده في يعني مش هحدد اماكن يعني لكن موجوده يعني في القاهره الكبرى مركزها الاساسي واخد بالك وفي احدى الجامعات وفي احدى الكليات بالذات المشهوره جدا ها ورأتها واحد سبحان الله نسأل الله لنا وله الهداية بيسموا نفسهم جماعة القرآنيين دول ياخدوا الآيات بس ويرفضوا الحديث وهذا كافر والدولة سوداء خد بالك؟ لأن إذا قلت لك قال رسول الله كذا وكان حديثا صحيحا فرددت الحديث عليه فقد كفرت بمحمد لأن الكذب على رسول الله يساوي إنكار حديث رسول الله لأنت لما تكذب على دخل رجل على المهدي أمير المؤمنين واحد منافق ليه أمير المؤمنين قعد قاعد في إيه؟ في آه، عنده حمام فمعلمه زي الحمام الإيه؟ الزابر اللي بيروح برسالة يجي برسالة ده فقال الرجل قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم في النصب النصب اللي هو انك تعمل هدف وتقف ايه تعلم الايه الرماية يعني اللي هو بيسموه الايه التبة التبة بتاع ايه بتاع ضرب النار الغرض اللي بيتحط عشان ننشن عليه فده حديث ثابت بورك لكم في النصب الحاجة اللي تنصبوها عشان ايه تتعلموا عليها الايه وفي السرج السرج بتاع مين؟ بتاع الفرج ها السرج ده. وفي الميزان صح الحديث ده صحيح فعلا هو لما لقى امير المؤمنين كده قال قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم في الرشد وفي السرج وفي اللجام وفي الريح كان قصده ايه؟ حلال امير المؤمنين قال اعطوه الف دينار خرج امير المؤمنين كان عالم بالحديث قال والله ان الحديث اوله صحيح واخره كاذب ولو اني لبعثني لقال بعض الجاهلين بالحديث قال بعض الجاهلين بالحديث من اللي قاعدين يعني امير المؤمنين يرد حديثا على رسول الله اه لا ما ما تقول له شو انت كذاب الناس اللي قاعده اللي شاف الحديث يقول ايه خلاص شوف يا اخي الناس في الامراء المؤمنين والدول اه منكر الحديث بال اه فنيجي الاول وبعدين نعلمكم الصح نجي الاول لانه منافق هي طبعا احنا مش مع امير المؤمنين ده كان راجل يتسجن لكن المهم يعني ما علينا اذا الامام البخاري رضي الله عنه ولد 394 هجريه يعني مع مطلع القرن الايه؟ الثالث الهجري وكان اساتذته رضي الله عنه يرون فيه نبوغا غير عادي ازاي؟ تخيل انت الامام البخاري وهو عنده 14 15 سنه قاعد يتنقل ما بين البلاد عشان يجمع احاديث الحبيب المصطفى وانا عشان اوريك دقه الروايه عن رسول الله من الصحابه والتابعين وتابع التابعين في حديث يقول ان الشهداء اربعه الشهداء كم نوع؟ اربعه رجل مؤمن صادق الايمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فهذا في الدرجة الأولى في أول إيه؟ فرد الحديث ده مروي عن واحد اسمه نافع ونافع روي عن واحد اسمه سالم وسالم روي عن عمر بن الخطاب فيبقى نافع سالم عمر ها سيدنا الحبيب فقال نافع يقول الحديث وقال صلى الله عليه بعد ما يقتل العنعنه يعني الشهداء أربعة رجل صادق الإيمان لقي العدو وصدق الله تعالى حتى قتل فهذا هو الدرجات الأولى يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة فرفع رأسه حتى سقطت قلنسوته يعني ايه؟ الطائية للبس فلا أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة رسول الله انا عايز اسالك سؤال واحد ايه دخل الطاقيه سواء وقعت او ما وقعتش سواء هي بتاعت عمر او بتاعت الرسول في الحديث لكن عشان هو ينقى كان انت بتسمع الحديث عن رسول الله فوصل بالظبط كده بالفيديو صوت وصوره صح ولا مش صح؟ يعني دليل على ايه؟ صدق الراي صدق الراي كلكم عارفين كيف بتاع ليس بن سعد يا جماعه الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات خلاص عن عمر بن الخطاب قال مين اللي غيره؟ قالوا نافع قالوا عن مين؟ عن سالم نافع عايش قال لا نافع مش عايش مين اللي موجود؟ قال واحد من تلاميذ احمد بن حنبل قال روح له فين عايش؟ قالوا في شمال بيت قال اه راح طالع من مصر القديمه ها من فطار توكل على الله على شمال نجد عشان ايه؟ ياخد الحديث بنفسه من راويه فين يا جماعه الراجل تلميذ احمد راوي الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات قال في ناقه هربت له راح يجيبها هو الراجل اللي ورا الناقه دي قال السلام عليكم ولا عليكم السلام قال له خير قال له اسكت الناقه عامل امره كده بص الليل بن سعد ليه الراجل ما فيش في حجره حاجه قال له انا في حجرك شيء قالوا لا الرفع على الناقه ايه؟ ايه؟ احنا تكذب على الناقه فحري بك ان تكذب على رسول الله فعلك مش عليه الحديث منك اما ده كان على كده لو الحديث قاعد لغايه النهارده ما كنتش تضمن ولا حديث صح ولا كلنا كذابين ها؟ انا كان كذب ما معنى ما هو قال لك لو جرب الكذب مره على احد الرواه لشك في حديث معنى كده ان انما الاعمال بالناس حديث مشكوك فيه لا يعني بالشرع ده لا طب الراجل ده راح الثاني اللي يصدق اذا تحرى رواة الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هل البخاري هو اول من كتب الحديث قالوا لا ازاي اول اثنين كتبوا الحديث ابو هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص فكانوا يسمعوا الحديث من الحديث على طول يروحوا ايه مريحين كاتبينه يعني يلحق يكتبوا لا ده هم كان عندهم حصيله غريبه في الحزب كان ابن عباس احد رواة الاحاديث كان واحد في المسجد يجي واحد يقول له قصيده من 100 بيت مثلا يقعد ابن عباس يبص له كده الراجل يخلص النية يقول له أتحب أن أعيدها عليك يا ابن عباس؟ ها أقولها لك مرة تانية؟ يقول له لا أنا أعيدها أنا عليك، هو ابن عباس جايب الميت حدود زي ما هم بقى ولا حرف اتكتبها ولا كلمة ضاعت ولا حاجة أبيض روح تفريح مش تروح مراقب تقول لك الشيخ ليه؟ والله أنا أنا كنت فين؟ هو كان فاضي أنا فاضي أنا بفكر في العيال وفي البتاع، ما فيش حتى مش قادر يفرغ نفسه ساعة لله، نص ساعة لله بس يبقى فيها مخلص او يفتح كلمه تنفعه ها فسبحان الله كان ابن عباس يقول ايه؟ يقول كنت امر مره مع ابي هريره وابن عمر فذكر حديثا فخفت ان انساه فكتبته على رحل ناقتي حتى اعود الى البيت شوف الحرص كتب على ال- السارج بتاع الفارس ولا البغله اللي راكبها احسن ينسى هذا الكلام مش احنا عندنا الكتب جاهزه والاحاديث موجوده دلوقتي ما شاء الله الكمبيوتر بيغذي بيه الاحاديث بيطلع البتاع بتاع لك ال- الحديث بتاع الموضوعات كلها الايات كلها المعجم المفارق بتاع الحديث وبتاع القران ولكن ورغم ذلك ما بنحتاجش وما عندناش استعداد نحفظ لكن يا احفظ البقره يا عم استعين بالله انت تحفظها ان شاء الله طب ابتدي كده ان شاء الله وانت مفكر واحد هيجي يديك المعلاه خد معلقتين بقره معلقتين ال عمران لا انت ابتدي ان شاء الله ربنا يثبته لك ها فابو هريره كان يكتب كل ما سمعه من رسول الله وابن عمر آه، ابن عمرو بن العاص عبد الله كان عنده حاجه اسمها المدونه الصادقه سماها صادقه ليه؟ لانه بيكتب فيها احاديث الرسول فكان يقول يا ابن عمرو نعم انت بتحب الدنيا ليه؟ انا احب الدنيا عشان حاجتين ايه اول حاجه قال صحبتي لرسول الله وكمان قال والصادقه هي ليه؟ المدونه بنكررها النقطه بتاعته اللي بيدون فيها ليه؟ بيحب الدنيا عشان ليه؟ تعرف الواحد بيحب الدنيا ليه؟ الدنيا اساس الدنيا حلوه ما اي اي كلام هو ما عندوش اجابه انا سالت دلوقتي ما عندكش اجابه ده لكن هو عنده الاجابه لانه له خط واحد في الحياه الله وان الى ربك المنتهى اتوحدوه طيب. يبقى ابو هريره وابن عمرو بن العاص اول من كتب الحديث عن رسول الله والصحابه كانوا بيخافوا ان يكتبوا الحديث احسن يختلف بالايه؟ بالقران الى ان شرح الله صدر ابي بكر لما اشار عليه عمر بجمع الايه؟ النصر في حروب الرده قتل من الحفاظ سبعون سيدنا عمر قال الله ده كده القران ممكن يضيع قال ابو بكر ما تجمع القران في في كتاب استخار ابو بكر الله عز وجل فانشرح صدره للاستخاره وانا عايز اقعد جمله اعتراضيه على مساله الاستخاره دي يجب ان تستخير الله في صغير الامر وكبيره الصحابي لما كان معذره يشتري شفع نعم يعني رباط حذاء كان يستخير الله يشتريه ولا لا؟ شوف الامر وصل لغايه يعني بيلقي كل حموله عند من؟ الله عشان ربنا يختار له هو مش هو اللي يختار لنفسه في نقطه في الاستخاره بقى واحد يقول لك انا اخسر لك الاستخاره عشان جواز البنت دي ما في حاجه هو ثلاث شهور دي قال لك شوف مين اللي قال عليك وقال لك لازم تشوف مش لازم تشوف يا اما صبرك ينشلح يا صبرك ينغلق دخلت الليل وقمت من الرؤيا قمت من النوم لا انت منشرح ولا منغلق وحالك بعد الرؤيا او الاستخاره زي قبل الاستخاره حكم عقلك يبقى انت عملت السنه الاول وبعدين ايه؟ اوزنها بالعقل الواد ده ينفع ولا ما ينفعش على خلق ولا مش على خلق ازوجه بنت ولا ما ازوجوش اسرته كويسه ولا مش كويسه بس هي مسألة عقلانيه بس بعد ايه؟ فاستخرت الله سبحانه وتعالى انا لا تنسى ان انا ما شفتش رؤيه ده ما فيش كلام. لا علاقه بين الاستخاره وبين الرؤيه ولا لو شفت رؤيه تبقى رؤيه واضحه ولازم تدخل على الاستخاره وانت ما عندكش قرار فيها مش انت نفسك تشتري الحاجه الفلانيه وبعدين تقول هتستخير لا ما انت خلاص ما انت نفسك تشتري ها اذا اول من كتب الحديث ابو بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبعد ان تثبت الصحابه بعد ان كتب المصحف في عهد ابي بكر وجمع ثم بعد ذلك نسخ في عهد عثمان اللي هو المصحف اللي معانا النهارده اللي هو الرسم العثماني خلاص بعد كده اطمأن الصحابه الى ان بدا من بعدهم في كتابه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام البخاري رضي الله عنه يقول ما كتبت حديثا في صحيحي ما كتبش حديث في الكتاب بتاعه ده الا عمل ايه؟ اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين وافتكرت الله رب العالمين. كل حديث يكتبه كم ركعة بالله عليك بس في الحتة دي بس 7275 باثنين ها داخلين على 15000 ركعة بس لمجرد ايه؟ استحيل العدد في كتابة البخاري. ويقول لي يا سبحان الله لا يقول لك الحديث ده اصلا مش حد مش مستريح لا لا لعلك استريحت له. ده انت مش تقول انك استريح لو استريحت يا اخي. الله استريح لو استريحت ما تفرقش معاك. سبحان الله واحد يسال السؤال ده بس يعني كل الاحاديث الصحيحه هي في البخاري بس لا احنا عندنا واحد ثاني يكاد يكون في مرتبه البخاري اللي هو صحيح مسلم الامام مسلم صحيحه فيه 12000 حديث العجيبه بقى ان احنا البخاري لما تحفظ المتشابه المكرر يعني يبقى يوم 4000 حديث من 7275 صحيح مسلم لما تحذف المكرر من ال 12000 يطلع 4000 حديث سبحان الله يعني لما تحذف المكرر في البخاري يطلع 4000 وتحذف المكرر في صحيح مسلم يطلع كام؟ 7000 طب بقيه الاحاديث فين؟ في السنن الاربعه سنن ابي داوود الترمذي ها النسائي ابن ماجه في كمان من هو اصح من السنن بس في درجات في الصحه بقى انا مش هقول لك بمتاهه في المساله العلميه في علم الحديث اللي هو زي المستدرك بتاع الحاكم السنن بتاع الدار قطني رضي الله عنه امثال هذه الكتب فيها من الاحاديث ما يربو على 600 الف يعني اكثر من نص مليون حديث ورد او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء لما كانوا يجي ياخدوا حديث يشترط في هذا الحديث حاجات يقول لك في واحد ما ينفعش ناخد منه الحديث من ضمنه مين؟ او قررنا مثلا غريبه يعني الاكل على الطريق يعني واحد ماشي في الشارع بياكل ايه؟ ها ما يقال انه سندوتش او شاطر او مشهور يعني ها واحد يمزح لبانه في الشارع ما فيش الحديث ولاعب الاطفال مضحك الناس الايه؟ الكوميديان او ال- بتاع النكت قال لك ده ساقط الحياه ساقط الايه؟ الحياه ما ينفعش الكاشف عورته اللي هو السباح وبتاع المصارعه وبتاع كمال الاجسام كل ده ايه؟ ساقط الاهليه ما ينفعش ايه غير كامل الاهليه ما ينفعش ايه؟ ياخدوا منه حديث يا خبر ابيض ده كان المجتمع المصري ده ما ينفعش منه الا كام واحد ها؟ الاخر على الطريق قال المتبول على الطريق عليه السكه كده يروح آه، ما ينفعش تاخد منه حديث انا ما عنديش حياء المال في اهله بواسطه او فيه هو يعني مراته ماشيه عريانه في الشارع بنته بلغت الحلم وطلع بنطلون ما رضوش ياخدوا منه حديث ما ينفعش شايف كلام الحديث ما وصلكش كده الا بعد يعني ما ما نقوه واختاروه ها ده سبحان الله قيل لما لا تأخذ من هذا الرجل يا إمام فليه ما تأخذش من الرجل ده؟ قال كان أبوه يتكلم في القضاء والقدر يا خبر أبيض يعني كان أبوه يقول إيه؟ أنا مسير ولا مخير؟ زي الخيبة بتاع المصريين أنت ده شيخ إحنا مسيرين ولا مخيرين؟ إحنا في بلاد الإسلام للأسف مسيرين وفي أوروبا مخيرين بيعملوا اللي يعجبهم سبحان الله إحنا مسيرين الحكومة بتمشينا زي ما هم عايزين هم هناك مخيرين يختاروا اللي يعجبهم ويرفضوا اللي ما يعجبهمش يولوا من يشاء ويعجلوا من يشاء لكن احنا ما شاء الله علينا ها سبحان الله شر خير ايه يا عم ادخل في الدار اللي ينفعك دخل رجل على بيت هنالك رضي الله عنه قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ألاتوه وجاب الجريدة جنبه وأوسعه ضربا الأول عشان يغير الفكرة من نفسه الأول بعد ما ضربه قال اسمع يا سيدي ده الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ده نفسه يعني انت خدت ايه الفكرة الرحمن على عاتقك ايه القبول ها ام سيدنا موسى كانت تستهوى في الشيخ طب اسمها ايه اسمها ربنا قال على ام موسى هي مراتك بتطلع ام محمود ايه ايه الغ- ايه إيه المشكلة عرفت اسمها تقدمت في دي خطوتين علم لا ينفع وجهل لا يضر فاذا علماء الحديث دققوا في من ياخذون منه الحديث طيب واحد يقول لك احيانا يا سيدنا الشيخ الاقي في الهامش يقول لك ده حديث صحيح وده حديث حسن وده حديث متفق عليه وده حديث غريب وده حديث موضوع وده حديث حسن غريب وده حديث متواتر يعني ايه؟ انا مش هدخلك في دوامه ولكن هقول لك حاجات على الماشي بسيطه قوي الحديث الصحيح كل احاديث الامام البخاري صحيحه لأن الإمام البخاري لما عرض الكتاب بتاعه على الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وهما حجة في الحديث أصل في درجات في علم الحديث زي تقول إيه مثلا في الجيش أو في الشرطة في ملازم وفي عقيد وفي عميد وفي ليلة ها في فريق واخد بالك در- رتب ها العلماء لها في علم الحديث درجات في الحاكم أو الحافظ او الحجه ها؟ او امير المؤمنين في الحديث قال يا سلام امير المؤمنين في الحديث ده مين ده؟ الواحد زي سفيان الثوري يعني ايه؟ قال يحفظ يحفظ عن ظهر قلب 600 الف حديث بالعنعنه بتاعتهم عن- الى رسول الله. انت لما طالب له حديث يقول لك صحيح مش صحيح باطل ما- ها؟ لكن الامام المعلم الاستاذ بتاع الامام البخاري حفظ الاول 200 الف حديث بعد ما حفظهم قال له حفظت قال له حفظت تعالى سمعهم له سمعهم له قالوا له دول ألف دول أحاديث موضوعة عشان يقدر يبين الصح من الغلط امال ايه؟ لو واحد من الرسول ده حلفنا يا عم ده كاتب لي لخبط الراجل عدل ده ده تعال نصلي لا يا حبيبي احنا اللي عاملين نصلي بعد حفظه 200000 قال لا حفظه فين؟ دول كلهم حديث ضعيفه بقى اركن ده على جنب تعالى أح- اعلمك الايه اعلمك الصح امال ايه؟ امال نفس واحد يقعد في الصدر الثاني يجمع في الحديث ده كان ده كان فاضي لا ده الشيخ ده ده انت اللي فاضي لا ده هو كان مليان انا خد بالك انت بس انت اللي مش قدام فالمهم الحديث الصحيح هو الحديث الذي ثبت انه روي عن ثقه الى ثقه الى ثقه الى ان وصل الى رسول الله. والثقه دي له مواصفات له مواصفات غريبه اشترطوها بقى له تسع شروط راوي الحديث ده انا مش هدخلك برضه في علم الحديث عشان المال بقت برضه ايه المال ده تشد برضه ناحيه ال- ال- ال- المقدمه لكن برضه ايه انا عايز ابسط لك الموضوع قوي. فحديث البخاري عرضت على الامام احمد والامام يحيى شكوا في أربعة أحاديث شك بعد ما ناقشوا مع الإمام البخاري فيها وبعدين انضم إليهما أربعة من علماء الحديث فأقروا بصحة الأحاديث الأربعة فصارت كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ال- الإمام البخاري يقول كذا قل صح ماشي. خلاص وقد تقبلت الأمة كلها على مر التاريخ هذا الكتاب ها واعتبرته كما قلنا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. كان في ناس وحضارات زمان ظهروا في أواخر القرن الثاني الهجري اسمهم القصاص اللي هو بتاع الايه؟ الحكايات يجي في الجامع يقول ايه؟ حديث يعملوا كده بس يجوز له حته ها وبعدين يقعد بقى يعمل له قصه وروايه وحكايه هقول لك مثلا الحديث الذي يقول الحديث القدسي وما يزال اخر الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ايه احببته ها كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش به رجله التي يمشي به ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه خلاص الحديث خلص الواحد يذكره والكباري ها واخد بالك يقول لك بقيت الحديث كنت هو او يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون استغفر الله العظيم كانه سلب الله صفته معقول الكلام ده هذا مش عارف حديث ده خالف في الحديث يقول له لا لا لا مفيش في الحديث الكلام ده اسكت انت عارف حديث اسكت ما تكملش هذا كذب على رسول الله ومن تعمد الكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين دخلوا المسجد مرة في كان مليان واحد قاعد يحكي من القصاص دول يقول له حدثني من أثق به عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين حلو الكلام الاثنين قاعدين اهو وبعدين اخر الجامع أهو. ان من قال لا اله الا الله صادقا خلق الله عصفورا له سبعون الف لسان كل لسان له سبعون مش عارف الف ايه وكل دول ايه يلهجوا بحمد الله وفي ميزان حسنات من قالها الى يوم القيامه احمد بن حنبل فصل يحيى بن معين على معصومين حدثني احمد عن يحيى يحيى قال له انت حدثت لا ما حصلش انت سمعت مني قال لي لا قال يا اخ الاسلام قال المهم سمعت هذا الحديث حديث انتم ليه؟ قال عن احمد بن حنبل عن يحيى بن معين الامام احمد بن غزوه قال انا احمد وهذا يحيى بن معين الراجل نفسه ايه بقى؟ ورطه قال ولا اليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد يعني غيركما؟ واحد ثلاثين اي كلام بقى ما- النصاب نصاب عايز يبقى عايز مخارج عايز بس ايه واغلى بقى واغلى مفيش الا انت بتكتب اي مفيش الا هم الاثنين ها فاذا في ناس واحد ثاني اسمه نوح بن مريم وجد ان الناس قعدوا يهتموا قوي بالايه؟ بال- بكتاب المغازي بتاع ابن اسحاق واخبار ال- ال- ال- ال- الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه هو هو الى اخره قال لا لا لا الناس هتنسى ال- القران ولا ايه؟ ها؟ احنا نحط احاديث من عندنا في فضائل الصور اللي هي رسول كذا مش عارف يحصل له ايه يحصل له فرصه كل الاحاديث اللي في قبائل في القران ايه؟ كلام من؟ كلام الله ولا يفضل كلام الله على كلام الله صح ولا لا؟ مش حاجه تفضل ايه على ايه ولا صوره عن صوره ها؟ فكل الأح- الهرم الاحاديث التي رويت في فضائل الصور حتى واحد كويس روح ابن مريم ده كان راجل اصلا يهودي هذه مشكله خطيره قال قال ايه؟ قال انت تحب تجذب الناس ف- فتقلد حديث عشان قال تجذب لا لا لا لا الجماعه بتاعتنا الحمد لله ايه؟ سليمه وناصعه ومش عايزه ايه؟ زيادات فالله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فان الاسلام مش عايز زياده لا بالعكس رضاه الله لنا والقران كتاب ال- ال- الاسلام كتاب فصل بس وتوحدوه لا اله الا الله انا عارف ان المقدمه صعبه شويه لكن بعد كده الموضوع هتتكلم هنسال احاديث ونشرحها لان الموضوع خطير في اول موضوع هنطلع منه زعلانين كلنا لان النيه ونيتنا كلها يعني ها انا فاكر ان النيه مش مظبوطه بالله عليك لان انا ما تستعجلش انا اخلص المقدمه تقول انت بقى ايه تخش على الموضوع بقى ان ملل ملل يحوم ويدور بكت ده انا داخل على موضوع خطير قوي خلاص اقسم بالله العظيم قال سبحان الله ما اقتربت من احاديث البخاري ها او اي حديث رسول الله الا وشعرت برهبه وهيبه ها اولا بصاحب هذا الحديث سيدنا رسول الله اولا يعني سبحان الله ابن مسعود الله يرضى عليه هو ده كان ايه؟ ده كان ولاد للحبيب المصطفى اول ما كان يجي الحديث يقول حدثنا عن رسول الله ابن مسعود وعلاء بن الاول يقف صراحه ويعتمد على عصاه وتهتز العصا في يده زي اللي بيقول ايه؟ بيترعش قل اتدرون عمن احدث اني احدث عن رسول الله اه مساله مش سهله يعني يعني طبعا سبحان الله وبعدين في نقطه خ- آه، خطيره يعني احنا مش عايزين كمان واحنا بنتكلم عن السنه ومقامها من القران ان احنا نكون من الذين يعني يستمعون القول وينشرها بعد ان يصل ابدا مساله خطيره لان النبي يقول خلاص
لا ياتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شوف الرسول كانه قاعد معانا كده لا ياتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته يعني واحد مثلا حط الكاس جنبه وبيسمع لشيخ من الشيوخ او عالم من العلماء العالم ده قال حديث يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله شوف الرسول كان معاه وسيله يطلع يقول لك لا لا لا لا لا معقول ده حديث مش كده معقول ده موضوع مش كده معقول الموضوع ده مش داخل في نبوخ الله الراجل يقول لك قال رسول الله عارف لو قال له قال كارلا ماركس لا قال كينز في نظريه النقود لا قال مريم في نظريه التطور له ماشي قال مش عارف مين في- في- مدام كوري فقالت في الاشعاع يقول صدقت يجي عند حديث رسول الله يقول لك انت متاكد؟ انا متاكد يعني قوي يعني متاكد قوي يعني ما قال لك هو هو تحمل الوزن ولو الناس بتستهتره وتصلي وراه ليه؟ ها؟ ولذلك الامر خطير لان الانسان في الحديث يتثبت من صحته والله قد تمر ليله باكملها تقطع الفجر والانسان قاعد يحقق حديث من الاحاديث ولسه ما ما وصلش يقول ان المساله مش سهله اللهم يسر لنا العلم واجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه يا رب العالمين طيب تعال بقى لمكانة السنة من القرآن القرآن أمرنا بالصلاة الأقيم الصلاة صحوة كرر إقامة الصلاة دي مئات المرات هل حدثنا القرآن كيف نصلي الصبح وكيف نصلي المغرب وكيف نصلي العصر هل حدثنا القرآن عن النوافل تكلمنا هل حدثنا القرآن عن هيئة الصلاة نفسها إنما من الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث ولذلك منكر السنة تماما كمنكر القرآن اللي ينكر السنة كافر زي اللي بينكر القرآن يعني لما- لقد سمى من يستمع إلى الحكم الديني إلى نوعين واحدة تقول لها ايه؟ الحجاب فرض. تقول لك لا مش فرض. صارت كافرة. يعني تقول لها هو فرض. تقول لها مش فرض. تبقى كافرة. واحد تقول له الصلاة فرض ولا مش فرض. يبقى كافر. الحج فرض ولا مش فرض يبقى كافر. الخمر حرام ولا مش حرام يبقى كافر. امال يبقى كافر امتى؟ درجة أقل. قال لما تجي تقول لا أنا عارفة إن الحجاب فرض بس لسه شوية. لما ربنا يأمر ما أمر بس أنت مش واخد بالك لما ربنا يأذن ما أذن بس أنت نايم على روحك واحد يقول أه الصلاة فرض بس ربنا إن شاء الله يخليني أحافظ عليها بإذن الله أه صح الخمر حرام بس ربنا يتوب عليها بإذن الله وهكذا يبقى ال- اللي ينكر أمر من أمور الدين معلوم بالضرورة منه صار كافرا يبقى تارك الصلاة أيضا قسمان إيش؟ منكر للصلاة حاجة اسمها صلاة ده كافر واحد يقول والله انا يعني ادعي لي ربنا يهديني ده ايه؟ فاسق فاسق مع عند الامام احمد ما عندوش ال- النوعين دول عنده نوع واحد تارك الصلاه كافر لكن الامام احمد بيقول اللي جوزها ما بيصليش يبقى جوازتها مش نافعه اللي ما ينفعش مسلمه تتجوز ايه؟ بكافر ونفس القضيه المسلم الزوج بيصلي والزوج ما بيصليش الامام احمد يقول له ايه؟ افسخ العقد مش طلق لان طلق لما يكون الايه؟ الزوجيه صحيحه، الامام احمد بيعتبر بيعتبر ايه؟ بيعتبر ان ال- ال- التارك الصلاه سواء انكار او تكاسل كافر ليه؟ اخذ نفس الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. وحقيقه عندنا الحق ده ايه عرفني في الزمن ده انا ده مسلم الا لما بيجي الجامع صح ولا لا؟ اصل في ايه في الاسلام تاني؟ ايش في الاسلام فاضل لنا؟ ولا حاجه لا حكم بالاسلام ولا شرع بالاسلام ولا اقامه حدود ولا شوارع فيها اسلام ولا اعلام فيه اسلام ولا صحافه فيها اسلام امال ايه الموضوع؟ امال اعرف المسلم ليه؟ انا مش مسلم بس او علامه او علامه اذا رايتم الرجل تعودت قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاحه ترون بخير ان شاء الله قد يصلي ويسجد قد يصلي ويسرق قد يصلي ويغتاب لكن دعوه فان صلاته سوف تنهاه يوما ما يضحكش على الشر ليه؟ لما تفكر كيف يبقى تصلي لما تفكر غيبه يبقى تصلي لما تفكر تدخين يبقى تصلي لا لا لا لا صلي وايه؟ وادع الله في صلاتك فانت اقرب الى الله عز وجل من انك لا ايه؟ لا تصلي. فصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى مقام السنه من القران اضرب مثال فيها. ده لما يرتفع لك بيلان مثل العالم. نفس قانون والقانون مش واضح وملحق بنفس القانون حاجه بيسموها المذكره التفسيريه. المذكره اللي ايه؟ التفسيريه او الاضاحيه للقانون. يبقى القرآن نص والسنة ايه؟ مفسرة له. الزكاة هل في القرآن آية تقول إن نصاب الزكاة 85 جرام ذهب؟ ها؟ أبدا. هل في القرآن أن الزكاة سبحان الله يعني تطلع في أنهي وقت بالذات في العمارة نطلع زكاتنا ازاي الأرض الزراعية ازاي الخيل والأنعام ازاي مفيش الكلام ده كله إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أرجو أن تكون إيه؟ وقال انا كنت اتمنى عشان انا عارف ان المقدمه ثقيله وعلميه قوي فكنت طبعا بدماغي ان الساعه ونص بتاعت النهارده ان شاء الله تكون مقدمه لازم لكن عشان يعني شايف ان ال- رد الفعل بتاع الكلام ايه صعب شويه عايزين كلام رقيق شويه فدام امرنا الى الله بقى يبقى نتوكل على الله وايه ونبدا في اول باب في آه كتاب صحيح البخاري في آه من خلال فتح الباب لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه واول باب اسمه سماه كتاب سد الوحي واول حديث بدا فيه الحديث اللي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه لان عمر الله يرضى عليه روى الحديث الذي نحفظه جميعا مفيش مسلم ما يحفظش الحديث ده ولسه شوف مسلم بيطبق الحديث ده يعني يعني واخدهم المعلمين ان هم يعني يسموها العمله الصعبه او المعادله الصعبه مفيش مسلم مش حافظ الحديث ده ولسه شوف مسلم بيطبق الحديث ده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها او ينكحها في روايه مسلم فهجرته الى ما هاجر اليه ده نص الحديث تعالوا بقى نعيش شويه مع ايه؟ مع ابن حجر طبعا انا مش هقدر اقول الكلام بتاع ابن حجر كله ده كلام يعني انت لما تفتح كتاب فتح الباري عامل بالظبط زي واحد زي حالاتي كده وفتح كتاب بالصيني وقاعد الراجل يكلمه صيني او ياباني انا ايه ده؟ هو عايز ايه؟ واقف عند الواو واقف عند اللام والفاء دي بقى والفاء دي ايه؟ وده حرف جر وزي كلام الكلام ده كله انت عايز ايه؟ توصل للمفيد صح ولا لا؟ ده كان ان شاء الله هنحكي لك من فتح الجاري الايه؟ المفيد عشان يطلع بالايه؟ بلد المفيد وكل مفيد بس احنا ناخد على ايه؟ على قد حالنا لان كل واحد ايه؟ رحم الله امرأ قال ابن حجر اصول الدين كلها على احاديث اربعه من صحيح البخاري لم 7275 حديث بس لما تدور على الدين كله تلاقي اربع حديث انت ان شاء الله تحفظ- هتكون حافظهم باذن الله دول باشكال الدين كله اول حديث اللي هو بتاع النهارده اللي هنشرحه اللي هنبتدي نشرح فيه الحديث هنشرحه ان شاء الله هنبتدي نشرح فيه ان شاء الله انما الاعمال بالنيات ده اول حديث لان النية ايه اهميتها؟ النية هي اللي بتفرق ما بين القرض والنفس صح ولا لا؟ الاثنين دلوقتي صلوا ايه؟ مغرب لكن الركعتين اللي بعدهم دول ايه؟ سنة النهارده انت كنت صايم داخلين ايه؟ فطيع او من الست البيت صح ولا لا؟ لكن من من 20 يوم كنت صايم ايه؟ النهارده رمضان خلي بالك يبقى ايه يا حضره؟ الليل مهم ايه؟ بدون واحد جنيه النية مهمة يا دي من زكاة المال ولا من الصدقة ولا من الخلف يبقى دي كلها ايه؟ نية يبقى في كل الحاجة تروح تحج لازم ايه؟ تنوي تسلم لكن الح- نية الحج غير نية الايه؟ العمرة ها؟ مظبوط؟ هيوضح لك أكتر الواحد دخل البيت وناوي يطلق مراته والعياذ بالله يعني نية يعني سيئة والعياذ بالله دخل البيت ضلمه لقي واحده في البيت
رحل عليها من الطلاق لا يرضي امه زوجته تطلق لان الاعمال بالايه؟
يبقى اذا الامر ما تسقطش امره هنا اللي غير دايما لما ايه ما تغتروش قوي بال- بالمظاهر الكاذبه لا لا ما توحدوش اول حديث من الاحاديث اللي الامام ابن حجر في هجره الدين كله مبني عليها اربع حديث انما الاعمال والنيات انا هاجي طبعا لشرح الحديث ده لان ده موضوع طويل قوي لان النيه مبني عليها الدين كله والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين يا سلام شوفوا ابن حجر بيقول لها ايه؟ بيقول لها ايه؟ الحلال بين والحرام بين عارف الحلال بين والحرام بين يعني ايه؟ يعني مش عايز تسوى اللي تستفتي فيه تلاقي انه مشكوك في امره يعني في واحد جه يسال حضرتك مره شرب الميه حلال ولا حرام؟ مش ممكن صح ولا لا؟ لان الامر فطري لكن يقول لك ايه؟ هو التدخين حلال ولا حرام؟ يبقى بدأت الأمر إيه؟ مش مظبوط عنده. شرب الفيل حلال ولا حرام؟ يبتدي يشك. يعني مش ممكن يقول لك هو اليانسون حلال ولا حرام؟ مش ممكن. لأن ده أمر إيه؟ أمر فطري. الأمر الفطري اللي هو إيه؟ اللي هو أنت لا تسأل عنه. ها؟ أنت لا تسأل عنه. مش ممكن. واحد يجي يقول لك إيه؟ أنا عايز أتجوز. هو الجواز حلال ولا حرام؟ مش ممكن ده يجي يسالك سؤال تاني والله اصل كان في واحده جارتنا مسيحيه ومش عارف اه ده ده ايه الموضوع مش مضمون يبقى الاسم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليك هو ما دام تليلش في قلبك يبقى انت مش ايه مش مستريح له مش مستريح له هو ليه بيجي بيسال عن ال- المبلغ اللي بيديه للموظف عشان يمشي له المصلحه ها عمر في واحد جه يسالك انا بشتغل في وزاره التربيه والتعليم وبشتغل بما يرضي الله فلوسي حلال ولا حرام؟ في حد يسالك السؤال ده؟ مش ممكن هيسالك ايه بقى؟ يسالك صفات بقى يعني تكون آه، يعني كده يقول لك يعني ال ال ال الهديه بتاعت آه، بتاعت ايد الام حلال ولا حرام بدات آه، بدا ما يستريحش الحلال بين والحرام بين وقال يا حسن يا بصري الغناء حلال ولا حرام؟ تبسم فقال إذا ميز الله يوم القيامة أهل الحق وأهل الباطل أهل الغناء مع من؟ يعني أهل الحق زي أبو بكر وعمر وعثمان وأبو حنيفة والبخاري وابن حجر ها؟ ده أهل الحق وأهل الباطل زي أبو جهل وأبو لهب وهامان وفرعون ها؟ وأمية بن خلف بتوع الغناء مع أبو بكر اه ولا ايه؟ وخلاص وساب القضيه لك انت بقى او ساب القضيه لك انت يبقى الامر هنا واضح ها؟ يبقى الحديث الثاني المبني عليه امر الدين بعد انما الاعمال بالذات الحديث قال له ايه؟ الحلال بين بين يعني ايه؟ غير طبعا الحق ما يختفيش لان الله هو الحق المبين اه ربنا هو الحق من اسمائه لذلك جعل الحق ولذلك قال ايه؟ يوم يقوم الملائكة والروح الروح والملائكة أه، الروح والملائكة ها صافة لا يتكلمون احنا مش كلام الروح اللي هو مين يقال سيدنا جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ايه صوابا وحقا قال لك اللي ينفخ من ذا حتى الروح الامين يوم القيامه لما ينفخ من ذات نفسه مش وحي يبقى ايه؟ صواب لان هو الصواب قصاد ايه؟ خطا الصواب قصاد ايه؟ خطا ولكن قال بقى نفس اللي قال ايه؟ قال ذلك اليوم الايه؟ الحق هو الكلام الايه؟ الحق. يبقى عند ابن ادم والمخلوق يبقى اقصى ما يستطيع المخلوق ان يقوله حتى وان كان ملكا فهو درجه الصواب اما ما هو اعلى من ذلك فهو الحق بلا حق سبحانه ويجعل لك الذي يكره الحق يعني انت الحق طلع عليك في موضوع انت كرهت الحق فانت تكره الله وربنا بالتالي يكرهك يعني من كره الحق فقد كره الله لان الله هو الحق صح ولا لا؟ يعني جلست في مجلس عرفي زي ما بيقولوا والحكام اللي في المجلس حكموا عليك طلع الحكم مش عاجبك رغم انه حق كرهت انت الحق فانت تكره الله يا مسألة خطيرة يا اخوانا مسألة خطيرة يبقى الح- الحديث الثاني الحلال بين والحياة والحرام بين. الحديث الثالث الخطير ده هم كلهم احسن بعض لو صنع في امرنا هذا شيء من عنده فهو عليه رد اللي يألف حاجه في الدين مش موجوده لا في الكتاب ولا في السنه يبقى ايه؟ مردود عليه وهو في النار يوم القيامه يا يعني جماعه المغنياتين اللي بعد الاذان الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا أسود العينين يا مش عارف جميل الخلق يا مش عارف خاتم الله هو عايز يغني نفسه يغني قال لك ندخل في الدين بقى يقول له يا ابني كده حرام لك اه هو انت انت اللي اللي بيكره الرسول احنا احنا والدراويش يسمونا ايه؟ اهل النكد لك اه انت قصدك على بتوع اهل النكد اللي بيحرموا الصلاه على رسول الله يا ابني افهم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلنا يقول ثم صلوا عليه وثم تفيد التراخي يعني بعد ما يخلص المؤذن ها بعد مدة يفيدها ربنا بالوسيلة والفضيلة بعد كده بقى إيه؟ صلي على رسول الله أما الصلاة اللي بتشجعها على دي ها؟ اخترعها واحد مصري في زمن الدولة الفاطمية وصارت سنة للأسف لأنها بدعة ها أدي إيه؟ هذا شيء هذا شيء تعالى بعد الصلاة تلاقي الراجل اللي أذن أو الإمام الله لا إله إلا هو الحقيقة هو إيه أولا هي آية الكرسي بيقراها ما تح- ما تح- أنت ما تقدرش تتابعه آه، سبحان الله الحمد لله عقبال ما تقول ثلاثة أنت يكون هو إيه مش حاجة عايز يخلص قال له طب الرجال هيكون الشارع ما فيش وقت فيش وقت يقول له يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ صوتك فيه ناس بتصلي في واحد مسموع كان بيكمل بقول لك يا أستاذ أنتوا كل حاجة عندكم حرام لا أنت اللي اللي ربيت حاجة غلط أنت اللي بتألف من عندك يبقى إذا من جاء أو من صنع في ديننا أمر من عنده والعياذ بالله فهو عليه رد ما ينفعناش اللي يألف حاجة من عنده يبقى ده رد عليه ده الحديث الإيه؟ السادس الحديث الرابع ان خلق احدكم يجمع في رحم امه أربعين يوما نطفة بعدين أربعين مضغة وأربعين علقة وبعدين يوحى للملك الموكل بالأرحام إن كان ذكر أو أنثى شق شقي أو سعيد ده حديث عشان يؤمن الإنسان بقضية الإيه؟ الرزق الرزق عايز الحق هعمل لك إن العمر والرزق دي مسألة ما فيهاش إيه؟ آه، ربنا يبارك في رزقك يكتر رزقك لا يبارك فيه لكن يكتر مش يكتر ده مكتوب لك الرزق مكتوب في الازل مكتوب في الازل حتى الحرام لو استنى ما سرقش كان المال ده بدل ما يجيله حرام يجيله حلال لكن هو استعجل ما عند الله بمعصيه الله يعني اللي بيلهموا الثروات بتاعت الناس وبيخطفوا لو استنوا شويه قبل ما يموت لازم يكون جاله لان ده من رزقه تخيل انت لما يجيله بالحرام بقى والعياذ بالله هو لو انصبر لاتاه بالحلال اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين يبقى مدار الدين كله على أربعة أحاديث أظن حفظتوهم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في أمرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد الحديث الرابع يجمع ابن آدم في رحم أمه أربعين يوما نطفة أربعين مضغة أربعين علقة ثم بعد ذلك يوحد إيه بمسألة العمر والإيه والرزق ده رأي ابن حجر في بقى رأي للإمام- للإمام أحمد وصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلام ابن حجر رضي الله عنه عندما قال بني الدين على احاديث اربعه انما الاعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في امرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد يخلق الإن- المؤمن او الانسان في او المرء في رحم امه كذا وكذا وكذا الى اخر الحديث. الامام ابو داود صاحب السنن له راي لطيف او مش راي يعني يعني له برضه زاويه اخرى على نفس الايه القضيه قال جمعت من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف وثمانمائة حديث يا آه، 400000 و800 استغفر الله 400000 حديث و800
يعني عدد رهيب
فرأيت مناط الدين على أحاديث شوف الدين كله يعني كل الأحاديث اتكلمت في إيه؟ في الموضوعات الخمسة اللي قال عليهم دول الأول إنما الأعمال بالنيات ليه يا اخوانا كل العلماء يتكلموا عن الايه؟ عن اذا كتب الحديث كلها تبدا بالحديث عن ايه؟ النية النية مهمة يا خبر النية دي أهم حاجة نبني عليها ايه؟ قال سبحان الله سبحان الله الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ايه؟ ما لا يعنيه كلنا بندخل نفوسنا في أشياء لا نعنيها يقول لك ال- القميص اللي انت لابسه ده بكام؟ والبنطلون بتاع الواد ده بكام؟ والساعة بتاعتك بكام؟ طب ليه؟ انت تكون زيها؟ لا بتدردش طب يا احنا ما دام انت مش هترجع بفايدة يبقى هنا بقى الذين هم عن اللغو اعرف الساعة فلان ده آه، الجانب بتاع دي منين؟ والامترين اللي عندك ده انت جبته منين؟ وبكام؟ وصنعته فين؟ ومنين يعني جبت بتاع انا عارف حالتك يعني جبت الله لا اله الا الله لا يعني الناس يدخلون انفسهم في ملاهي ولذلك بكت ام بعد غزوة احد علتني الناس لها شهيد في الغزوة فقالت هنيئا له الجنة يا رسول الله ياخذوا بالجنة ده ما كان ممكن اقول لها ايوه طبعا واحد جاي يحارب معاه فضل واستشهد مع الرسول ده إيه؟ قال أما يدريك أنه من أهل الجنة ربما كان يتكلم فيما لا يعنيه أقول يعني حديث واضح خطورته يعني الموضوع خطير إيه لو نمت في الجنة شوية يا روما أنا عايزك تدرب لا الجماعة بتوع اليوجا دول ولا بتاع الجوع ده من قاعد يتربح كده زي الكاتب المصري ثلاث ساعات حط رجله دي في ودي ويفضل قاعد زي الطرف كده تعمل له كده لا يضحك ولا يعيط ولا يرمش عينيه ايه يا استاذ؟ يقول لك الصفاء النفسي يا خفتك يا اخي واحد يا كتب المهم ماشي تعال بقى على الغرار بتاع اليوجا انا عايزك تعمل يوجا اسلاميه بقى تمسك مكانك تقول انا ان شاء الله النهارده من صلاه العصر لصلاه المغرب مش هتكلم الا في الدين ده درب روحك كده من صلاه المغرب لصلاه العشاء مش هتكلم درب نفسك مش في الجامعه نتكلم وبره الجامعه نتكلم والستات يتكلموا والرجاله يتكلموا والرجاله دلوقتي بقى اصعب من الستات الستات زمان كانوا يرهوا مع بعض واد الرجاله اسوء كل راجل تلاقي قاعد حاط بوزه بوزه قاعد يقول له الحكايه يقول له ايه الموضوع ويتكلم في اللي يعني واللي ما يعنيهوش يقول احكي له ايه وحصل ايه يقعد لا، سبحان الله ولذلك كان سيدنا عمر الله يرضى عليه كان لما علي بن ابي طالب يجي يخبط عليه تعالى يا علي اجيك في امر من امور نفسك او في امر من امور المسلمين يلا تفرق ايه يعني تفرق تفرق كتير ان كنت جاي في امر من امور المسلمين ادي اللمبه منوره اهي وكنت جاي في امر من امور نفسك تدخل المساجد لكي لا يتحدث في امور شخصيه في مال المسلمين يا حضرة ابيض خير وتقعد في المكتب الصبح الساعه 9 نولع الكهرباء لا يقولوا لكم تولعهم ها وايش ال- السخانات اللي من تحت المكاتب ايش الشيء حرام لا حرام هو الحلال يدع لما الحرام ده المهم آه، هنكد عليك ليه من حسن اسلام المرء تركوه ملان حاجه اللي ما تعنيكش خش فيها طيب. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه ادي ايه؟ ادي حديث خطير يا استاذ وانا نفسي بقى تلاقي مسلم واحد بقى في العالم الاسلامي عنده الحته دي وانا بربي لك مثل تتصبح كلية قدام هذا المثل ابنك وابن اخوك قدمت لهم في مصلحه واحده وهم عايزين موافق واحد بس تتمنى مين يدخل مفيش تعليق ها- تعليق ايه بقى علق انت براحتك بقى ما الحديث اهو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه يا حديث خطير يبقى لسه احنا مش مؤمنين يجب ان احنا مش حاسين بالمساله لسه بدري الصحابي انا ذكر الكلام ده كتير قوي كان يحب الصبره في بق اخوه قالوا له حلاوتها في بقه هو مش تطلع الصبره في بق اخوك ده اللي بيحصل ده في ناس بتخاف من اخواتها 20 و30 سنه عشان اوضه عشان قراص ارض عشان 100 جنيه والله العظيم عشان كاسه مره في الشغل ولا ثلاثه مقبوله ولا ثلاثه مقبوله ولا صعبه ولا صعبه والله لو قابل الليل وصام النهار طالما الخاص اخوات ما يستهبلش بقى انا عارف انا خارج دلوقتي اقول اقول لك حكايه الشيخ اخويا لا مش هبدا حكايات انت لا شخص اللي بينك وبين اخوك او بينك وبين اختك او بينك وبين خالك او بينك وبين عمك او بينك وبين جارك لا يقبل الله لك صلاه ولا زكاه ولا مجلس علم ولا صدقه ولا خير ولا ابدا لم تصلح على ايه يا اخي؟ بخافوا على ايه؟ امر بغير الدنيا مع السلامه يا اخي الدنيا باللي فيها هي يوم القيامه احتمال يا اخي تكون فاضي احتمال تكون متعدي الحدود احتمال تكون مزيفه حبتين احتمال تكون مراتك زقاك زقه ها؟ فخليك يعني اتق الله اتق الله عيب قوي انك تودي اخوك المحكمه او اختك المحكمه او ترفع قضيه على بعض انت واخواتك يا اخي مش ممكن والله جارك ايه؟ ايه اللي خلاك انت عايز ايه؟ تاخد اخوك ابوك ايه لك؟ ايه المشكله؟ خسرت حاجه؟ والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بس انت خلي عندك يقين في الله وانا عايز الكلام اللي بتسمعه تكبر يبقى الكلام بس كده مجرد انا رايح عند الشيخ عمر وجاي من عند الشيخ عمر رايح على حلاوه الشيخ عمر انت وهو يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويرغب له فيرغب له. ده الحديث الايه؟ الثالث. الحديث الثالث الثالث، الحديث الرابع الحلال بين والحرام ايه؟ بين ده راي ايه؟ الامام ابو داود. تعالى يا سيدي الحديث ده بتاع انما الاعمال بالنيات. اتكلم شويه في النيه بقى. ربنا يصلح نوايانا. النية محلها القلب معروفة النية في الصلاة يكره أن تتلفظ بها ما ينفعش تقول لو أنت تصلي العشاء أربع ركعات فرض ورا الشيخ فلان في الجامع الفلاني شارع التحرير محي الدقي باب الجيزة الساعة 8 ونص لا الكلام ده تاريخ لكن تسمع عدد عدد في الصلاة لما ده ينوي وده ينوي وده ينوي ان شاء الله لو احنا 2000 3000 واحد كده ان شاء الله كل واحد له صوت يبقى ان شاء الله ما تبقى صلاه صح ولا لا؟ خلاص نية الإمام لك نية نية الإمام حتى أنت لو ما نويتش خلاص يعني أنت لو ما نويتش ودخلت ورا الإمام وقلت إيه الشيطان يقول لك خلي بالك أنت ما نويتش يا ابني كمل صلاتك وصلاتك صحيحة الإمام قد نوى الإمام قد نوى طب انا داخل الصلاه ولقيت واحد بيصلي ما اعرفش بيصلي ركعتين سنه بيصلي الظهر بيصلي قدر اللي عليه انا ما اعرفش انا دخلت انا عليا صلاه الظهر ولم الحق الجماعه رحت داخل ورا اخينا حكم في الصلاه بقى ما دام دخلنا في النية بصيت لقيته صلى الركعتين وسلم هو انا كملت بعد ما خلص صلاه انت بتصلي يا فلان يقول لي انا بصلي الظهر يقول لي بس انا ما كنتش بصلي الظهر انت كنت بتصلي ايه؟ انا كنت بصلي ركعتين سنه يا خبر ابيض طب والصلاه انا ده كده النيه اختلفت يقول لا ان شاء الله صلاتك صحيحه صلاتك ايه؟ صحيحه لان يجوز ان يصلي مفترض وراء متنفل حتى وهو يعلم حتى لو انا متاكد انه بيصلي سنه ينفع اصلي وراها مكانه من باب التيسير ها من باب الايه؟ التيسير سبحان الله الصحابي دخل المسجد فكان صلاة الجماعة خلصت راح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد الرجل يتأخر خلف الصفوف لكي يصلي بمفرده الصحابي يتأخر آخر الصف عشان يصلي لوحده فقال ده سيدنا الحبيب ليتصدق أحدكم على أخيه واحد يقوم يتصدق على إيه؟ على أخوه طب اتصدق عليه في الصلاة إزاي؟ راح قال سيدنا عمر وقف على يمين الرجل وصلى خلفه عشان يصلي الجماعة يتصدق احدكم على اخيه طب انا دخلت وجدت المسلمين واقفين صف صفين ثلاثة أربعة والصف المكتمل ماليش فيه ثغرة أنا مخير بين أمرين يا أسحب واحد من نص الصف بدون ما يحصل خلخلة واللي يتسحب يمين يا نتيجة قاعد لوحدي وربنا يرزقني بواحد يصلي كده يعني انا لما اتسحب الاقي واحد بيسحبني قريب معاه مش انا المصارعه انا كده وهو شد خلاص تمام انا كده وهو شد فيهم قلت لك والله ده احد نتائج السوق السنه اللي فاتت ها واحد اول مره تحصل له واحد واقف على يمين الصف طويل قوي اخيرا اللي دخل يصلي بعد كده قصير قوي فدع قاعد عايز يسحب مين اخيرا الطويل ده اخيرا ايه بيحارب بعد بيشد ده بايه بيقاوم فاللي بيتصدق البرواز قلت بقى ارجع الخلاص راح راجع معاه هو عاوز يقول لي صدق فعينه كده لما حدش حاجه على مستوى عينه تمام يا اخي ايه صح ده قال له ماشي يا عباس او مصري بيصلي ها حد تعلمه عشان صلاته واصله وكمل الصلاه ده ماشي الصلاه ما فيش مشكله يعني هو قال له ماشي وكمل عادي ما احنا في جماعه يا عم ولا بنوصل فالله لا لا تتبع العجب في في المكان فانت لما تدخل المسجد اللي تشد معاك الشد خلاص والله لا تشد خلاص خلاص وحدك وامرك الى الله طيب واحد بيصلي بالناس حس بان واحد داخل لسه يركن عصايته او شنطته او حذاءه وعامل صوت عارف ان في واحد داخل يروح مطول في الركوع حبتين عشان اخيرا يلحقوا في الايه؟ يقول لا هذا حرام ما ينفعش ما ينفعش انت يا مصلي لا ترفع قبل الامام ولا تركع قبل الامام ولا تسجد قبل الامام ليه؟ لان سيدنا الحبيب لما لقى الراجل سبحان الله يسبق الامام في الركوع والسجود قال له لا بامامك ائتممت ولا وحدك صليت اصابت فاطمه لا انت للامام تابع ولا انت اللي صليت لوحدك لان هو انا عندي يصلي لوحده ها احسن لانه لو سبق الامام ايه بطلت صلاته يعني الامام يقول سمع الله الثاني يقول حمده لما تسمع الهاء دي الهاء ارفع انت بقى لما تسمع الراء بتاع اكبر ابتدي تتحرك لكن قبل الله انت راجل عايز يقول له روح كله صوت في الارض مشكله مشكله لا تسبق الإمامة في ركوع أو سجود قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام من سبق الإمام في ركوعه وسجوده إلا وسوف يفتح الله وجوههم إلى وجوه حمار أو إلى وجه حمار ليه؟ لأن الحمار ما بيخافش هو مش بيخاف الرسول ولا يشوف الشكل يوم القيامة يقول لك أهو الراجل ده يوم القيامة ده, ده كان بيسبق الإمام يا خبر الموضوع صعب أمال الإمام جعل ليه؟ ليهتم به دخلت انت صلاة جماعة ظهر صبح مغرب عشاء وجدت الإمام بعد قال ولا الضالين انت قلت امين هو الإمام برضه يقول امين معايا جتبت انت في قراءة الفاتحة كما عند الشافعي وجدت الإمام راح داخل في الايه؟ في قراءة السورة انت تكمل الفاتحة ولا تسكت؟ لا تسكت ليه؟ لأن الإمام قرأ لك الفاتحة وأنت استمعت فكأنك قرأت. وبعدين بدأ يقرأ في الصورة والله يأمرك أن تتباهى القرآن أن تسمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتوسط في هذا الفقه لا لا لا لا التصرفات دي لا التصرفات ان شاء الله نافعه باذن الله بدليل انت لا دخلت لا حضرت لا الفاتحه ولا الصوره ولقيت الامام هيركع الله اكبر رحت ركعت معاه اتحسبت الركعه ولا ما اتحسبتش؟ رغم انك لم تسمع فاتحه ولم تقرا فاتحه ولم تقرا سوره خلاص يبقى صلاتك ايه؟ صحيح الكلام ده مهم في الفقه يا اخوانا احنا عايزين الفقه يبقى ايه؟ يبقى واضح في ذهننا فالنية محط او معقل كل عباده اساس كل عباده النية تعال بقى للحديث ده بالنية من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة الكروماتا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة يعني ايه الكلام انت لقيت واحد غلبان واستشعرت بيه العلم قلت له استنى لما ادخل بس افك من المحل ده فلوس انت الله اعلم بنيتك هتفك الفلوس ولا انت نفسك اللي هتفك خلي بالك يعني دي برضه ايه تعود بالنية انت لو فعلا تفك الفلوس دخلت فكيت ورجعت لقيت راجل مشي كتبت لك حسنة لانك لو لقيت الراجل كنت هتديه حسنة وعشرة سبعمية طب انت بقى هميت بالسيئة رايح ناوي تتخانق في جارك رحت مخبط عليه ده وانت عصبي لقيته مسافر انت ما عملتش سيئة ايه لكن انت لو لقيته كنت هتعمل ايه؟ هتتخانق فيه يبقى مكتوب عليك سيئة ده مثال اوضح انت ولا هذا ولا راح تشتري علبة سجاير او ازازة بيرة او ازازة خمرة هذا بالله بالتدرج اهو تدرج الحرام يعني السجاير حرام والبيرة حرام والخمر حرام ولكن الحرام بعده اشد من بعض رحت لقيت الراجل بتاع الكشك قاعد ولا وانت كان نازل على السلم برجلك راحت مكسوره نقلوك على قصر العيد الحمد لله انا ما شربتش لا حبيبي ولا لو رجلك اتكسرت البعيد ها كنت هتشرب كانت كتبت عليك سيئه حتى لو ما شربتش لكن انت ما بتكتبش عليك سيئه ده ممكن انت لما تهم بالحسنه وما تعملهاش تكتب لك حسنه لو تهم بالسيئه وما تعملهاش تجيب لك حسنه ازاي؟ انت داري تروح تشيل ازازه بيره هو انت نازل على السلم قلت في نفسك ايه؟ يا ده عيب عليك عيالك بيروحوا يصلوا في الجامع ومراتك ما شاء الله عليها محمره ومنقبه وبتتقي الله ويعني الناس واخده عنك فكره يعني ده كلام برضه يا اخي خفيت على دمك شويه ارجع بقى راح رحت راجع او هم وهو خارج بالايه؟ بالسيئه الا مكتوب له حسنه لانه وقف عند السيئه وقفة عزم في الا يبقاها ويضع مكانها خير هنا تختلف لكن اللي رايح ولا الجلسة زي بالظبط ايه؟ انت اتأخرت عن صرف الضر وفي منشور اداري في مساجد الاوقاف وفي مساجد الاهالي باغلاق المساجد بعد الصلاة يعني الحمد لله اللي بيحفظ على مكروه ده استلمات ما بتغلقش ابدا يقول لك حفلة صباحية متينين من 9 ل 12 وحفلة بعد الظهر مش عارف ايه عشان زحمة الفيلم اربع حفلات متتالية يفضل السينما فاتحة للساعة 2 بالليل خلي بالك ده انت فاكر ده ده مش كتاب مفتوح لا والعياذ بالله سبحان الله قال المجلس بيروح يا عيني انت رايح تصلي الظهر اتاخرت رحت لبيت مرفوض هطلع على يديك مش معقول تروح ماشي وانت رايح قدام هتقول ايه؟ ربنا كمان يرزقني واحد يصلي معايا اخد ثواب الجماعه تروح ترجع في المكان اللي كنت فيه تصلي لوحدك تاخد برضه ثواب الجماعه ان شاء الله وكانك صليت في بيت الله يبقى دي الاعمال بالنيات ايه؟ اللي هي مهمه النية ايه؟ مهمة ولذلك تيجي بالليل وانت قبل ما تنام كده تقول ايه؟ ان شاء الله انا بكره باذن الله ها؟ هصلي الخمس اوقات في النفس ان شاء الله وهصلي ال 12 ركعه النفس وهقرا جزئين قران بس بتقول لك نصاب لا نصاب عليا اه على الله ما ينفعش يعني تبقى انت مصابك في الكلام هتقول ان شاء الله ربنا يكبر لي بكره باذن الله ويقويني هصلي خمس صلوات واعمل فرض ركعه واعمل زي القران واحضر مجلس علم واطلع جنيه لله واعبد واسوي عارف لو جت لك جوه ما قدرتش تطبق حاجه دي رغم انفك غصب عنك مكتوب لك ما نويته موسم الحج داخل تقول ايه؟ انا ان شاء الله ناوي احج السنه دي باذن الله لو ربنا اداني المبلغ اللي هحج بيه انا رايح حج رايح احج ان شاء الله جت ساعة الحكاية ربنا هذا بعملية جراحية بفلوس واحد في اللي داخل قرشين واحد سبحانه كتب لك الحج انت خلاص سويت سويت ليه صدقة وانت فاكر الراجل بتاع بني اسرائيل في عام المجاعة بين جبال الرمل والظلم يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الرمال والصخور طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قبلنا منه صدقته يبقى ده الايه؟ نية ليسية نية نية يا ابا بكر قالوا نعم يا رسول الله قال قل ان اناسا على اسرتهم في البيوت يعني ايه؟ نايمين ما تركونا في غزوهم طب اسمع كتب لهم اجر الغزو كما غزونا يا إذا كان ايه؟ قال من غزا او جهز غازيا من غزا او جهز غازيا او نوى هي صادقه هل كتب له الاجر لان تقول برضه تقول ايه؟ انا ان شاء الله اول ما افتتح افتتح الباب قبل احنا نروح نحارب اسرائيل ونطلعها من بيت المقدس يقول انا اول واحد النية قائمة لو قال بقى والله كان بقى قال موت يبقى انت ايه؟ نويت نية الغدو في سبيل الله بس ربنا يعلم صدق النية بقى النية دي ايه؟ درجات بقى عامل زي بالظبط ايه؟ في فرق بين النية ونية النذر النذر ده حاجة تانية البيت كلها النهارده داخل على امتحانات النذور بقى لو تدخل في قلوب الناس النهارده الواد لو جت في الثانويه العامه اللي دخل الطب هيذبح بقره على زمان الحريه نذبح بقره طبعا الواد ينجح ويدخل الطب يلاقي الكتب بتاع الطب غاليه ده الاب كتير يا شيخ نعم والله في فتوى كده يعني مش عارف. المصري كده حتى لو حساب الفتوى بطريقه غريبه فهلاوه برضه ده ما في فتوى كده فبتكلم على نعم انا كنت نظرت بدري كده يعني افتح بقرا الواد لو دخل الصبح دخل صح شنو ده؟ الله الشاب كانت بقرا من ثلاث شهور يجي على التخطيط سبحان الله ان كان ناوي نعمه يقول لك بتاع صخره سبحان الله ان كان 100 جنيه يقول لك بتاع 10 الله النذر ما فرضه الله عليك حد فرض عليك ده لكن انت فرضت على نفسك عارف لو ما عملتش النذر ها تحاسب على انك ضيعت فرضا يوم القيامه هو اصلا لم يفرض لكن لو فرضت على نفسك بقى ايه؟ بقى فرض فرد بالله عليك انا بنصحك يا اخ لما تحب تنظر تنظر حاجه على قدك تقول انا لما انجح مش عارف ايه او اطلع من ال- ال- مراتي تطلع من العمليه بثلاث اسلم يسرك على الله عشان خاطر انا خليهم عشرين عشان خاطر انا خلي في الدايره 20 ها ال 500 جنيه خليهم خمسه عشان خاطر ولما اطلع عشرة يبقى حلو عشان ما تبقاش ايه توسعها قوي تبقى تيجي تحت الجد انا آه، المساله بقى هنا انا عايزك تبقى ايه تبقى حريص على نفسك عشان الناس ربنا سبحانه وتعالى لم يصرفه عليه وانما يستخرج من البخيل ما لم يكن يستخرجه في الايام العاديه ازاي؟ واحد ما بيطلعش القرش الا باكتفاء جمال عمره وأول ما يوصلوا جنيه يوصلوا كده وكم تعبت كثيرا ادخل فلم ترى النور بعد ذلك خلاص ده ايه في ناس كده وراجل دخل عند احد البخلاء بالليل في عياله نايمين عنده خمس عيال أنا كل شويه يقلب العيال يقلب العيال كنت بتقلب ال- بتاع ال- بتاع يقلب العيال الله انا بتعمل ايه؟ لكنهم اكلوا لو ناموا على جنب واحد الاكل يتهضم بسرعه يقوموا يطلبوا فاس انا بقلبهم عشان ما يتهضمش الاكل بسرعه يا ستار يا رب ففي ناس في البخل ف- فربنا سبحانه وتعالى كتب ان يخرج هذا الانسان 100 جنيه من فلوسه لفلان الغلبان طب يطلعها ازاي ده عمره ما يطلع يروح ربنا زنقه زنقه ي- يعيب عيب يمرض له عيب يدخله في غرفه يدخله في قضيه ويقول ساعتها ايه؟ انا لو سمحت ان القضيه ببراءه هطلع 100 جنيه لله وده لفلان قريبي ده خلاص اروح مسؤول الذبح يروح مطلع ال 100 جنيه يبقى اذا رب من حكمه الله في امر الناس ان يطلع واحد ثاني عمره ما يصوم الا رمضان ده وربنا سبحانه وتعالى يروح برضه ايه؟ يروح زنقه زنقه يقول اه ان شاء الله انا هصوم 10 ايام لله آه سبحان الله العظيم ده نوع ثالث ما بيصليش الا الفرد بس وربنا راح زنقه زنقه يقول ايه؟ آه انا بقى لو حصل الموضوع الفلاني هقوم بالليل قبل الفجر كل يوم نص ساعه اصلي لله يبقى خلاص يبقى ربنا بقى اراد به خيرا وعرفه طريق طاعته موضوع النية وإنما الأعمال بالنيات اللي كانت نفس المقدمة سريعه لموضوع صحيح البخاري ان شاء الله انا عارف ان الحلقه دي صعبه شويه لكن ان شاء الله من الايه من الدروس القادمه بمشيئه الرحمن سوف آه، نشرح هذا الامر تفصيلا وتوضيحا باذن الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وقوموا الى صلاه العشاء يرحمكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه، ان شاء الله في حكم فقهي بس قبل ما نمشي باذن الله السؤال المكرر المعاد كثير من الزوجات يغضبن عندما يذهب الزوج ليصل اهله وكثير من الزوجات يغضبن عندما ينفق الزوج على اهله واريد ان اهمس في اذن اخواتنا الفضليات المصليات وانا احسبهن على خير بالذات اللي يعني رائدات آه، أسرة الفرات أحط في ذهنهم نقطتين أساسيتين ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها أين أنت ذاهب بالود آه السؤال وحقها ولا مش حقها دي نقطة النقطة الثانية الزوج لا يتكيف فصل مش كيف قلت لا كيف المؤمن كيف فصل بالضرورة يا اخي تعرف مراتك دخلك من الالف الى الياء عايز تدي والدتك 10 جنيه عايز ترمي زوجتك ب 5 جنيه عايز تطلع لله 20 جنيه ده تيجي تطلع لله اقفل العزوم انت حرام ازاي احنا ايه ناكل واحنا مش عارف يعني فانت في امور معينه تبقى يعني نصح فيها النقطه الاساسيه اللي بقولها لاخواتنا ارجو طبعا ان هم يكونوا سامعين لان اكيد هم بيرغوا دلوقتي لكن المهم هقول لكم انتوا انتوا لهم ان شاء الله انا عارف مش هتستريحوا لكن امركم الى الله ال- لما التفكير في الجامعه عامل لهم ايه؟ فالمشكله الزوجه الناضحه تحط في ذهنها الراجل اللي هيفرط في امه وابوه اول ما يفرط بعد كده هيفرط في مراته خلاص. امه قابلها 50 سنه امه وانت ليك مراته 20 سنه يفرط فين ان شاء الله باذن الله بعد كده اذا فرط امه 50 سنه وهو جزء منها كيف لا يفرط في من ليست جزءا منه فيا ريت احنا نعلم بناتنا هذا الكلام يعني الزوجات في البيوت يعلموا البنت ولا كده خلي بالك ما تتدخلوش بين جوزك واهله ما تشعريش ان الطرف واهل جوزك طرف خليكوا طرف واحد وبيحبوكي ويحبوك على راسهم من فوق ويقولوا انت بنتهم لكن تدخل عليهم وتشعر ان كل واحده بقى ده حلف وده حلف لا هذه نقطة هامة آمس بها في أذن أخواتنا الفضليات عشان ما يحصلش بلاوي في البيوت، البلاوي في البيوت بتحصل في هذا السبب، ليه؟ لأن الحديث يقول طالما احنا دخلنا في البخاري بقى هذا ليس على حديث من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أبوه ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها جوزها لما يمنعها من زيارة أهلها توافق ويتحمل جزء خطأ الرحم لكن هي مش من حقها انها تمنع جوزها ان يزور امه او ان يزور اهله هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم